بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما تركنش دماغك على الربانيه لو سمحت
الله ينور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أحبابك الله كما أحببتنا وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أنا بحبكم في الله وحريص عليكم جدا وتاني هكرر كلمة قلتها في درس الظهر إن أنا عايز أكلمكم كلام رجل ميت هموت وهسيبكم ونفسي اللي عندي تاخدوه قبل ما اموت فاحيانا بيبقى الكلام عميق وكبير وفكر عشر مرات اقول وبقوله فالكلام الليله دي محتاج انك تركز معايا قوي زياده عن كل مره عايز نقرب على بعض كده وندفي بعض ونستحمل بعض مش عايز هنا الليله دي الا اللي عايز يحب ربنا اللي عايز ربنا يرضى عنه اللي عنده استعداد يفضي قلبه ويركز مش يمشي حاطط ايديه في جيوبه ويتهز رايح الحمام مش وقت حمامات ده بقالنا شهور في شرح حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي كنت قررت الليلة دي إن نرجع لشرح العقيدة الطحاوية وناخد الحديث اللي بعده ولكن لقيت نفسي لسه ما قلتش عبادة في الهرج كهجرة إلي الهرج ده الأيام اللي احنا فيها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهرج قال الهرج ها القتل القتل في قتل أكتر من اللي احنا فيه اللهم ارحم موتانا واقبلهم في الشهداء عندك اللهم انتقم من الظالمين واقتل من قتل المسلمين اللهم فك أسر المأسورين اللهم أطلق سراحهم اللهم أطلق سراحهم اللهم أطلق سراحهم واعف عنهم فده زمن الهرج عبادة في الهرج كهجرة إلي إنك تعبد ربنا النهاردة يبقى كأنك هاجرت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلسه لحد دلوقتي بعد كل اللي قلته عشر نقاط في قواعد العبادة لسه ما قلتش طب ازاي نعبد ربنا يعني احمد سعيد عايز يعبد ربنا النهارده يعبد ربنا ازاي ازاي اقدر اعبد ربنا او يقول لي عم اشرف ما انا بعبد ربنا هو انا ساكت ما انا بقى بصلي الاوقات الخمسه قاعد حاضر الدرس قاعد اقرا قران لكن العباده دي مش هي دي بتاع الهجره للنبي مش هي دي مش هي دي الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له إلا إيه عشرة مش هي دي الصلاة اللي ربنا يرفع بيها البلاء اللي احنا فيه مش هو ده الدعاء اللي ربنا يرفع بيه البلاء اللي احنا فيه طب عايزين نصلي عايزين نعبد ربنا ركز معايا بقى الليلة دي كيف نعبد نمرة واحد لن يحصل اتصال حتى يحصل انفصال يعني ايه ترجم طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما هيحصل ابدا مستحيل مش ممكن انك هتقدر توصل لربنا من غير ما تفصل عن غير ربنا احفظ يا ابن الكلمة دي وقلت المرة الجاية اللي مش هيجي من غير كراسة وقلم هرجعه من على الباب هنفتش كل اللي يدخل معاه كراسة وقلم احفظ الجملة دي لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية أدم فيك حته لغير الله ما تنفعش ما تنفعش ربنا حتى تكون عبدا مئة بالمئة طيب نقرا كلام ابن القيم الكلام ده آه، في كتاب طريق الهجرتين كل الدرس الليله دي طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول ايه لا يتمكن عبد من عباده ربه إذا تمكنت الدنيا من قلبه فلا بد من انفصال قبل الاتصال لا بد من الخلاص من هم الدنيا وإخراجها من القلب بالكلية فالخلاص ألا يبالي القلب بالدنيا وما فيها ومن فيها صلى الله عليه وسلم انت اسمك ايه بتاع كتامه احمد سامي سيدنا خدام ربنا يهديك يا احمد عشان يحصل انفصال الا يبالي القلب الامام احمد سئل الرجل يكون عنده ألف دينار ويكون زاهدا ألف دينار يعني كام يا جماعة مليون درهم والدرهم النهاردة بحوالي 2 جنيه و40 قرش يعني 2 مليون ونص واحد في جيبه 2 مليون جنيه يبقى زاهد قال نعم قيل كيف قال اذا لم يفرح اذا زادت ولم يحزن اذا نقصت يا جماعه احنا بنقول دلوقتي لوغاريتمات ولا الامور سهله اهي سهله ببساطه انا عايزك تزهد في الدنيا ما بقولكش البس جلابيه مرقعه واقعد على اشحت على باب السيده لا بالعكس ده انت لو معاك ملايين حلالك بس شرط الا تبالي الا تبالي لا يبالي القلب بالدنيا وما فيها والتانية ومن فيها ايه الفرق بينهم من فيها من للعاقل وما لغير العاقل من للعاقل يعني من فيها من البشر وما فيها من المتاع لا يبالي لا يهمني بقى الناس دي رضيت عني ولا سخطت عليا بتحبني ولا بتكرهني تعرفني ولا ما تعرفنيش آه، بتذمني ولا بتمدحني مش مشكلة مش مشكلتي دي مش مشكلتي الفلوس زادت ولا نقصت العربية نوعها ايه ولا ال- ساكن فين ولا باكل ايه ولا بلبس ايه قلت لكم قبل كده الامام احمد برضو تاني الامام احمد لما انقطع شسع نعله الجزمة اتقطعت قالوا لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين فقال يا بني إنما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وإنها أيام قلائل لا نعلين أفضل من دول ولا حاجة ليه نعلين أفضل من دول أي نعلين يمشي بيهم خلاص أي جزمة أي عربية أي أكل أي شرب أي نومة أي... دي إيه احفظوا الكلمة دي دي دنيا دي ايه دي دنيا فلتكن كيفما تكون طب اعملها ازاي لسه برضو اطلعها من قلبي ازاي الانفصال بحبس النفس عن الملزوزات وامساكها عن فضول الشهوات ومخالفه دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الاشياء تاني طب ادفع الشيله دي ما بتصليش على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا اخوة احنا ضيعنا درس الظهر درس الظهر من الساعة واحدة لثلاثة ساعتين والعصر لساعة أربع س- ثلاث ساعات في حتة الملزوزات لشهوة النفس وأنا المرة اللي فاتت عم الشيخ أحمد يا برعي ربنا يهديك انت ووليد ويتوب عليكم انتوا الاثنين والسامعين قلنا ان ما تنامش شهوه ولا تنام ولا تاكل شهوه ولا تتزوج شهوه ولا تلعب كوره شهوه وانما نام لله وكل لله والعب لله واللي ينفع ينفع العب كوره لله اه رجليه بتوجعه وعايز يعمل رياضه عشان يقف بالليل ساعتين ينفع يلعب كوره رياضه يعمل تمارين سويدي اشترك في جيم ايه ده تضييع وقت مش تضييع وقت انت عملتها ايه لله اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي بس مش معناها بقى ان اروح اضيع وقتي كله بقى او ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان ساعات عشر ساعات لا لا لا لا لا, لا. ده هي بالقدر الكافي بيقول العلماء بالمعروف بالايه بالمعروف الشاهد هنا ايه حبس النفس عن الملزوزات ابن القيم ابن الجوزي في صيد الخاطر بيعلمك ازاي اسوق نفسي الواد اللي سال النهارده سال مرتين ثلاثه نفسي وحشه اسوقها ازاي نفسي ركباني اركبها ازاي نفسي سيئاني اتخلص منها ازاي ابن الجوزي قالها في جملة واحدة في كلمة واحدة امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام برضه ترجم وبعدين معاكم في شوية ناس عايز أقول لهم الحمد لله على السلامة عيني بتقع عليهم على الطاير كده كانوا خايبين بقالهم غايبين قصدي بقالهم مدة فبقول لهم الحمد لله على السلامة وفي ناس لسه غايبين اسألوا على إخوانكم اللي ما جوش هاتوهم صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم امنعها ملزوز مباحها المفروض انك انت سمعت الكلام ده مني قبل كده 20 مره بالمثال اللي انا هقوله ده انك انت تروح النهارده بالليل ممنوع النوم لحد ما تقرا جزء قران وتصلي 11 ركعه نفسك هتقول لك بقول لك ايه الشيخ ده مجنون بيتكلم على كيفه نتعشى ونستحمى وننام شويه وبعدين نقوم هو ده الكلام وطبعا انت هتتعشى وتنام ومش هتقوم وكل يوم بيحصل كده لا هقوم ولا بتقوم ولا بتعمل فعشان كده بقول لك النهارده بقى ايه ما تسمعش كلام لا لا ليه هو كده لا وخلاص هقرا جزء قران طب انت لو قريت دلوقتي وانت جعان كده مش هتركز هقرا من غير تركيز طب انت تعبان هتنام وانت بتقرا كل ما انام هحط على راسي ميه ساقعه واعيه ويجيني برد واموت احسن بالعند في نفسي بقى هقرا وصمم انك تقرا جزء قران بالله عليك ان انا مانع مانع نفسي من العشاء مانع نفسي من العشاء المباح طب نشرب كوبايه شاي ولا كوبايه شاي طب بل ريقك ميه ولا نقطه ميه إذا كنت أنا مانعها من المباح هتقول لي تعال ندخل على مواقع مش كويسة النفس تقول كده ردوا عليا هتقول لك نتفرج على التلفزيون إذا كانت هي مش طايلة تاكل يبقى هي دي معنى امنعها ايه ملزوزة مباحها الم- اللذة المباحة طب اقعد مع مراتك شوية اتكلم مع مش هقعد مع مراتي انتهينا إذا كنت أنت منعها من اللذة المباحة يقع الصلح على ترك الحرام تقول لك طيب خلاص ما فيش تلفزيون الليلة دي وما فيش مكالمات حرام الليلة دي خ- بس ناكل حاضر ناكل هيقع الصلح على انك تبطل حرام تبطل غلط هي دي الملزوزات حبس النفس عن الملزوزات ما يبقى لكش لذة إلا في طاعة الله لذتك فقط ومتعتك فقط في طاعة ربنا قول لي يعني أنا هقضي حياتي صلاة وصيام بقى لا يا ابني هو أنت حين تأتي زوجتك بنية صالحة مش تبقى طاعة واجر لما تاكل بنيه صالحه مش يبقى طاعه واجر لما تنام بنيه صالحه مش يبقى طاعه واجر هتعمل كل حاجه بس بايه بنيه صالحه مش لمزاجك وانما لله قول لي طب ما دي سهله خلاص خلصنا لا مش سهله مش سهله عايز ايه ما هي الشهوه يعني انا عطشان دلوقتي فبشرب كده من غير نية ان انا بشرب للتقوي على طاعة الله يبقى بشرب شهوة ماشي غلبني النوم نمت عشان ارتاح دي نوم شهوة امال امتى يبقى النوم عبادة اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي ده كلام سيدنا معاذ في البخاري احتسب نومتي يعني ايه يعني لما اجي انام اقول له يا رب انا هنام ارتاح عشان اقدر اركز في الصلاه لاني لو ما نمتش مش هعرف اركز فبنام لله اما اجي اكل بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه ما باكلش شهوه اللي بياكل شهوه بقى يعجبه ده وما يعجبوش ده وياكل ده وما ياكلش ده وينقي ده وما ينقيش ده اما اللي بياكل عشان يقمن صلبه يقمن صلبه لكنا صلبا وصلت فلذلك يا إخوة بنقول إيه حبس النفس عن الملزوزات ما تبقاش النفس الأمارة بالسوء هي اللي بتاكل وإنما القلب المطمئن النفس المطمئنه حبس النفس عن الملذوذات وامساكها عن فضول الشهوات اذا كنت بقول لك اتمتع بالملذوذات بنيه صالحه لا في المباحات حجم المباحات كلما كثرت الشهوات المباحه في حياتك كلما ضيعت قلبك كلما قتلت الايمان في قلبك يبقى لازم احجم الشهوات ومخالفة دواعي الهوى ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيقول ايه وقد اجمع العلماء ان النفس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها ولن تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك ترك هواك مخالفة هواك ولسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم حتى نقول لا- لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني يصوم لحد ما نفسه تعتاد الصيام وتألفه يقلبها للضد يفطر ويفطر يفطر يفطر مفطر مدة حد ما نفسه تعتاد الإفطار وتألفه وينقلها للضد يصوم صلى عليه كان كده يقوم أول الليل لحد ما نفسه تعتاد قيام أول الليل السهر وتنام آخر الليل ينقلها للضد يقوم آخر الليل وينام أول الليل لحد ما تعتاد النوم أول الليل يقومها وسط الليل وهكذا عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى عليه ما شئت أن تراه قائما وجدته قائما وما شئت أن تراه نائما وجدته نائما أي ساعة من الليل تروح أول الليل تلاقيه نايم بعد السوء تروح تلاقيه صاحي وهكذا خالف هواك مزاجك كتير من من الناس يسأل أنا صحيت قبل الفجر بساعتين أعمل إيه؟ أصلي ولا أدعي ولا أروح أفتح المسجد وأذن ولا أتصل بالناس وصحيهم ولا أقعد أقرأ قرآن ولا أذاكر مسألة في العلم وأنا بقول له خالف هواك أنت مزاجك تعمل إيه؟ يقول والله أنا أحسن حاجة عندي إن أنا أقعد أقرأ قرآن وأصحي الناس دي ياخد أجورها ومصلي مش لو صحيت الناس احسن لا اما تصلي احسن ليه لان ده خلاف هواك كل ما يكون خلاف هواك كل ما يكون احسن صبح الصبح منتعش كده وعايز تروح تتفسح طب هصوم النهارده ومش رايح الشغل هعتكف لله روح على المسجد واقفل على نفسك وهكذا خالف هواك كل ما يجي مزاجك في حاجه ما تدهاش لنفسك أكبر سبب لشتات القلب أن تطاع النفس في كل ما تطلب عشان كده اسمع الكلمتين اللي جايين دول وهو بيقول إيه واعلم أن المبالاة بالدنيا هي عين الرجوع إلى ذاتك وتضييع الوقت في منازعة نفسك وشجو- وشهود جنسك وبقائك معك ألا ترى من أعطاه من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وذلك حين عافى باطنه عن شهودها وظاهره عن التعلق بها كلام أحلى من الفل وانتوا فاهمين طبعا يا احمد يا عبده الكلام واضح تاني واعلم اخي حبيبي في الله ان المبالاة بالدنيا صاحبنا زعلان زعلان ليه علشان الناس بتقول عنه كذا طب وانت زعلان ليه ما تقول للناس لا ما هو انا لازم ابقى كذا هي دي اسمها المبالاه بالدنيا عشان كده كان لينا درس قديم جدا اسمه مداواة القلوب قلنا ان من دواء القلوب تجاوز الحوادث الجزئية في الحياة تجاوز الحوادث الجزئية في الحياة يعني ايه يا باشمهندس أسامة؟ يعني آه يعني ما تركزش في الحاجات الصغيرة اسمها خلق اسمه التغافل اسمه ايه التغافل التغافل اللي هو الشاعر بيقول ايه وليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى سي السيد في قومه اللي يعمل فيها غبي يعمل فيها مش واخد باله اللي هي التغافل التغافل اللي هو ايه فلان انا سلمت عليه وما ردش عليا اتغافل وما تقابله تاني سلم عليه وانسى موضوع انه ما ردش عليك ده انا مرضت وما جاش زارني ده انا طلبت منه فلوس سلف وما ادانيش ده انا آه، قابلته ما ده انا آه، آه، مش عارف حصل ايه وما دعانيش آه، حصل عندي ايه وما جاليش كل دي توافه توافه بس توافه عند اللي عنده هم عالي عايز رضا ربنا ففلان ده وفلان ده وفلان ده وكل البشر دول تراب شت. اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى واللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول واللي يشتم يشتم واللي يأذي يأذي ايه مش قلنا في صفة العبد سبل نفسه وعرضه عاملهم سبيل خلي اللي يعمل يعمل عشان كده المبالاة بالدنيا عين الرجوع إلى ذات يبقى أنت عبد نفسك عبدها بتعبد نفسك تعبد نفسك انك عايز تعمل لنفسك شخصية كده في المجتمع والناس تبص لك بتعبد نفسك امال عبد ربنا يهمه ايه في الموضوع كل اللي يهمه في الدنيا ان ربنا يبقى راضي عنه مشغول بدي فاذا رجعت الى ذاتك واحد بنقول له انت بتعمل الحرام ليه يقول انا متوافق مع ذاتي يعني ايه متوافق مع ذاتي متوافق مع اي بي ام متوافق مع ذاته يعني ان اللي جواه شهوته هو بيعملها هو ده عين الغلط لان ذاتك دي نفسك اماره بالسوء فنفسك دي لو طوعتها وتوافقت معاها هتوديك جهنم جهنم ربنا قال كده ان النفس لايه اماره بالسوء نفسك مش هتامرك بطاعه انت مفكر نفسك هتقول لك قوم الليل ولا صوم ولا توافقك انك تقرا قران ولا تقعد تصبر على الدرس على الحصيره البلاستيك التعبانه دي انا جزاكم الله خيرا ان انتوا جيتوا في البرد وجيتوا في المطر النهارده وصورتوا علينا جزاكم الله خير انا كنت لسه بكلم الناس بتوع الفرش باذن الله الاربع جاي تيجوا لا مفروش باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله واحد فانا اسف حقكم عليا ببوس راسكم كلكم انا اسف انا زعلان وحزين ان انا مقعدكم على ال- على الحصر بالطريقه دي حقكم حقكم عليا المهم خليك متوافق مع ذاتك بلاش الاونطه قول لي انا زعلان منك صراحه انت قعدنا القعده دي حرام عليك ماشي ماشي سامحوني انا اسف صلي على الرسول بقى صلي صلى الله عليه وسلم آه لما تبقى متوافق مع ذاتك يا يا مخذول يا مسكين تضييع الوقت في منازعة نفسك هيحصل بقى ايه تفضل طول الوقت بتحارب وشهود جنسك وبقائك معك عمال تحارب ليل ونهار وارجع لابن القيم بقى هتلاقي بعد الجملة اللي أنا قلتها دي يجي عشر صفحات بيقول أيهما أفضل اللي بينازع نفسه ولا اللي سلم وسلك في النهاية قال الإمام أحمد أنا لا أعدل بالسلامة شيئا لا منازعة ولا زفت منازعة إيه في الآخر هتتغلب بعد المنازعة بعد طول منازعة في آخر المنازعة هتتهزم في الآخر هتضيع في الآخر هتقع من الأول كلمة يعني خلتني خبطت دماغي في الحيطة بيقولوا له إيه قيل لبعض المشايخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة جاوب يد أنت يا أبو أزرق جزاك الله خير أحسنت أ- أو- أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوف الشيخ الغلبان ده قال إيه بيقولوا له إيه بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة فقال الشيخ يا بني أنا لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه نحن قوم صرفنا همتنا إلى الله فكفانا ما دونه الله كده بيقول له انت بتعمل ايه مع ابليس قال له مين ابليس ده انا ما اعرفوش انا اعرف ربنا فمشغول بربنا فلما ربنا شافني مشغول بيه فضاني ليه بس خلصت قال يا بني انا لا اعرف ابليس فاحتاج الى دفعه نحن قوم صرفنا همتنا الى الله فكفانا ما دونه كلام مش صعب لكن لما تيجي تنفذه يشق هو المطلب حاجة واحدة قلناها في صفة المقربين المرة اللي فاتت إنهم قوم سرت في أجزائهم المحبة فلم تدع عرقا ولا مفصل إلا دخلته بس هي دي من الآخر إذا نفسك فضلت معاك بتنازع وتقاوم مش هنخلص عشان كده قال لك ايه شوف سيدنا سليمان ربنا اداله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده وقال له هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب بغير حساب ليه قال له آه أم فمن او امسك بغير حساب ليه ما هو لو هو شابط فيها هيبقى بحساب هو شايفها هتبقى بحساب لكن هو مش شايف ايه اللي معاه مش قلت لكم كده سيدنا النبي صلى عليه ما كانش شايف نفسه لما قالوا له ولا انت قال ولا انا ما قالوش لا انا سيد ولد ادم لو شايف نفسه كان قال لهم انا غفر لي ما تقدم من ذنبي لو هو شايف نفسه كان قال لهم انا اول من يحرك حلق الجنه الكلام ده ليكم انتوا اما انا فانا حاجه تانية غيركم لكن الرسول ما قال لهمش كده لان كل ده ما كانش شايفه كان شايف نفسه بس عبد أفلا أكون عبدا الناس الخايبة بقى اللي شايف نفسه على حاجات معاه تافهة شايف نفسه على انه صلى له ركعتين ولا صام له يومين ولا اتعلم كلمتين وشايف نفسه بس اللهم استرنا ف نمرة واحد سميناها الخلاص اسمها ايه الخلاص اللي هو الانفصال اللي هو ايه ألا يكون لنفسك حكم على شيء ألا يكون لك في نفسك شيء عن كلمة واحدة احفظها طيب دام ما معكش ورقة وقلم وما بتكتبش اسمها عدم المبالاة بالدنيا وما فيها ومن فيها لا تبالي لا تبالي ازاي كلمة واحدة نحن قوم صرفنا همتنا إلى الله فكفانا الله ما دونه تسر تسترت الشاعر بيقول جملة حلوة قوي بيقول إيه تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني صلى الله عليه وسلم اللي هي قلناها من الظهر ايه يديمك مستور خليك مستور لكن طول ما انت بتتنطط وبتشخص لها تجري وتدور وانتوا واللي عمل واللي عا- و- ها- ها- ه- هتحطمك نفسك هتضيعك الدنيا اتنين دول كيف نعبد نمرة واحد الخلاص يعني ايه الخلاص الانفصال يعني ايه الانفصال ألا تبالي بالدنيا ازاي اعملها نحن قوم صرفنا همتنا إلى الله فكفانا ما دونه العنصر ده واضح ده نمرة واحد اتنين الذل الايه الذل قل الذل نعوذ بالله اللهم انا نعوذ بك من الذل الا لك ومن الفقر الا اليك اسمع اعلم اخي ان للعباده لوازم واحكاما واسرارا وكمالات لا تحصل الا بها هي مش لعبة قول لي لا دي لعبة ما تع- تمشي انت ونقف نصلي 11 ل- ركعة لعبة لا لو كانت كده كانت بقت سهلة دي لكن ان ربنا يقبل منك ال 11 ركعة دول مش بمجرد الوقوف والقراية الراجل وقف وقرا الفاتحة وسورة وركع وسجد والرسول قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مش صلاة مش هي مش هو مش هو الموضوع مجرد ان انا ايه اقف لا ده في لوازم واحكام واسرار وكمالات منها تكميل مقام الذل يا أخي لازم تعرف إن العبادة معنى كلمة عبادة هي غاية الحب مع غاية الذل عم ياسر 45 الله يرحمك حبيبي في الله غاية الحب بمعنى مش ان انا انا بحب ربنا لا مش دي ده احنا عايزين حب ربنا مية في المية مع غاية الذل ان يبقى الذل لربنا برضه 100% الله لا يقبل الا هذا ما ينفعش غير كده قول لي يعني الواحد لو مشاها نص نص في عصر الذل اللي احنا فيه ده ما تمشيش تمشي يا اخي بمزرق هي بتاع الشهوه ما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش مع ربنا كده وقلنا في درس الظهر العزيز لا يغالب لا يغالب ربنا عزيز غني وانا عايز ربنا يكرم مره ونتكلم مع بعض في مدخل لعلم المعامله علم معامله العبد مع ربه تعامل مع ربنا ازاي علم فالشاهد هنا ايه الله عزيز غني لا يقبل لا يقبل ابدا شوف لو واحد اتصدق بجنيه جنيه واحد بس الجنيه الواحد ده في نصه يعني نص نيته لله عشان ربنا يرضى عني وعشان برضه الناس تعرف ان انا جدع تسعين في المية تسعة وتسعين ونص ونص في المية لنفسه يعني ايه انا بتصدق بمزاجي يعني اوعى تفكر ان انا بطلع الفلوس دي غصب عني لا ده بمزاجي انا ده مزاج عندي يعني مزاج انا بتبسط لما برضو عند ربنا ما تنفعش لازم تبقى كلها خالصة لله انت مطلعهم دول ايه لله الشاهد ايه ان انت اذا وقفت تصلي لله ولانك بتستريح اما تصلي كنت انا وصديقي عاطف بتاع زمان ده صديق من اول الاعداديه آه رحنا نشتغل في السعوديه فالكفيل في ليله كده شد علينا شده جامده فقعد عاطف يعيط فبتكلم معاه قال لي سيبني ووقف يصلي قال انا هستريح لما اصلي سيبني اصلي وقف يصلي وبعد ما صلى قال جمله حلوه قوي الحمد لله ان لنا رب نعرف نشتكي له وندخل عليه في اي وقت قلت له عليك ركعتين ما هو ما صلهمش لله دول دول ليه قال نفسه عشان يرتاح ارتاح يبقى لو صليت ركعتين لله عشان ربنا يريحك ولنفسك عشان ترتاح ما يقبلهمش خلاص بتوعك دول قول لي هل عندك دليل على الكلام ده يا انس عندك دليل اه عندي دليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له الرجل بيقاتل في سبيل الله يريد الأجر عزيمه شهيد ويغفر له مع أول دفقة من دمه ويشفع في سبعين من أهله و ها كل دي و أمه تفرح إن الناس بعد ما يموت يقولوا عليه شهيد عايز دي ودي يريد الأجر وإيه والذكر والذكر يعني ايه ان الناس يقولوا والذكر الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الاجر والذكر فما له قال لا شيء له بس هي كده بيصلي عشان يرتاح ولرب لربنا وعشان يرتاح فما له لا شيء له صايم لله وبيريح بطنه فما له لا شيء له بيتصدق لله وهو بي- بيأمن الناس اللي, اللي, اللي عايزة تحسده مثلا ما- وهكذا فيها غير لله فيها شيء مش لله حابط غاية الحب مع غاية الذل الذل أنواع عشان ما أطولش بس الليلة دي واحد ذل المحب لمحبوبه اللي بيحب يذل لمن يحبه ده أصل اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد عشان كده بتزعل مني لما اقول لك حب مراتك لله تبقى دي العزه في الحب اه معلش غيرها نسيت لما تحبها لله عزه لما تحبها شهوه هتذلك هتذل انفاسك وانفاس اهلك هي دي الحقيقه انا مش بضحك عليك ده واقع احيانا يبقى ال- واحد قاعد معانا بتصل بيه فيه انت فين انا انا انا انا, أنا جاي اهو ح- ح- ح- هتحرك حالا
هو مدلل اصلا
لا بيحب بيحبها بيقول يعني الكلام ده انا بعمله حب مش مش خايف منها بس بحبها هو ده الذل الذل الحب يستلزم الذل بتحبه او هي بتحبه ويأمرها بأوامر الأوامر دي مخالفة لهواها بس بتعملها إيه ذل ذل ليه لأن ليه بتحبه طب اللي يحب ربنا
الله اكبر
لو تعرفوا حب ربنا كتير قلت اسمحوا لي بقى اقول ايام العز
ان شاء الله عز على طول ربنا يعزنا انا اسال الله عز وجل ان يعزنا بالاسلام واستعملنا لنصرة الدين ما كنا بنروح الجامعات في الايام اللي فاتت دي ونقول ل- تقول للشباب وللبنات في الجامعه انت عارفين الحب في الجامعه شغال ولع فبتقول لهم يا ابني اللي تقول لك بحبك ما تصدقهاش واللي يقول لك بحبك ما تصدقوش الناس دي ما تعرفش الحب لا يعرف الحب ابدا الا من احب الله اللي حب ربنا بس هو اللي يعرف الحب لان اللي حب ربنا بيحبه بالغيب يحب ربنا له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها وله القدرة كلها جل جلاله بالغيب بالغيب عشان كده بيقولوا الحمد الشكر على الجميل الاختياري مش بحمد ربنا عشان اداني ده الحمد ده مطلق الحمد له سواء اعطاني او لم يعطني هو ده الحمد الثناء بالجميل الاختياري ان ربنا جل جلاله انا بحبه مش عشان اداني فلوس لان الله جل جلاله الزم قلبي حبه واوجبه علي حب ربنا فرض ولا سنه يا جماعه فرض حب ربنا فرض شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه والاعمال القلبيه مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والانابه واجبه على جميع المكلفين باصل الشرع كوجوب الصلاه والصيام يعني حب ربنا فرض زي الصلاه زي الصلاه انك تحبه الناس اللي ما يعرفش يحب ربنا عايز اعلمه ازاي يحب ربنا بس بلاش الليله دي يبقى اول حاجه ذل المحب لمحبوبه اتنين ذل المملوك لمالكه حضرتك حر ولا عبد ما تقولي لا انا حر احنا في زمن الحريه لا انت عبد ابن عبد من مالكك الله اصلنا فيها عشرات المرات انك انت عبادة ما بتنفعش ربنا ولا بتنفعك ما بتنفعش ربنا لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولا بتنفعك لن يدخل احدكم الجنة عمله امال بنعبد ربنا ليه حقه حق الملك عشان كده الذل الثاني ذل المملوك لمالكه ربنا يملكك وما تملك قال كده ان الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق فقال هذا بيتي وهذه أرضي فاعمل وأد إلي اشتغل في الأرض وهات المحصول للبيت ف- فصار يعمل ويؤدي لغير سيده الشاهد من الحديث ان العبد ربنا قال لك اعمل لي انت عبدي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فده ذل ذل المملوك لمالكه ثلاثة ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له القادر عليه
صلى الله عليه وسلم
ذل الجاني العاصي المجرم الخطاء بين يدي المنعم عليه ربنا يديك عينين تعصي بيهم يديك رجلين تعصي بيهم يديك لسان تعصي بيه يعلمك عشان تتطاول بالعلم عليه ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له القادر عليه كان في واحد آه، خرج على أمير من الأمراء عارفين يعني ايه خرج عليه؟ يعني تمرد خرج عليه فقبض عليه وجابه فبيقول له بأي وجه تلقاني قال له قادر تدخل عليا واشوف وشك بأي وجه تلقاني قال بالوجه الذي ألقى به الله وقد أسأت أكثر من إساءتي إليك أنا بقول لك الكلام ده عشان تتصور الجاني ده لما جابوا الامير اللي هيقتله ده وحطه قدامه كان شكله ايه هو ده ذلك بين يدي سيدك أربعة ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها قال رجل يا رب احببتك كما لم يحبك احد فكيف ما شئت فاختبرني قال له يا رب انا بحبك محدش حبك الحب ده قبل كده امتحني حتى فابتلاه الله بحصر البول انا عايز ابين لك بس عجزك يا ابني احسن انت مش فاهم يعني ايه عاجز افهمك عجزك انك انت مش قاعد تدق في قلبك كده انت قاعد تدقق قلبك مين اللي مشغل قلبك قاعد تحرك معدتك حركة رحوية وأمعائك حركة دودية مين اللي بيحركهم انت عاجز فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أنت عاجز عاجز وعجزك واضح قال له يا رب أنا بحبك امتحني كده فابتلاه بحصر البول فصار يمشي في الشارع ودموعه تسيل على لحيته يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب قال ده أنا طلعت كذاب كبير لأن لو بحبه صح ما اشتكيش من حصر البول لكن حصر البول خلاه ايه يعيط خلاه يعيط مش ده من حبيبك وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك بتعيط ليه مش قادر بطل كذب بقى ما انت ممكن تكذب على مراتك في الحب وتكذب عليا في الحب اكذب عليا قوي وقول لي انا بحبك وانا هصدق يا كذاب ولكن ما تقدرش تكذب على ربنا قلت لكم ان انا بقول للاطفال كده في البيت بس الاطفال كبروا بقى ربنا يهدي الاطفال ويهدى ابوهم آه، قول يا ابني انا بحبك يا رب وبعدين اقول له لما ربنا سمعك بتقول انا بحبك يا رب قال ايه صدق عبدي ولا كذب عبدي قول انا بحبك يا رب بحبك يا رب
ربنا بيقول عنك ايه دلوقتي في الملأ الاعلى كذاب ما انت اتعودت الكذب مستمرئ الكذب ويكذب ولا يبالي فعشان كده لما يجي بقى مع ربنا متعود فيكذب بالمره بس تكذب على الدنيا كلها الا الا ربنا جل جلاله ذل العاجز العاجز والله يا جماعه والله انا بحبكم في الله زهقت ولا لسه ده في ناس زهقت ف- بس هكمل هكمل اصبر بقى غصب عنك
يديك الصح
كنت في آه، في سفر كده وبعدين قعدت اقول لربنا يا رب كفيني كذا وهم كذا وفلان وفلان وفلان وفلانه وفلانه وفلانه و وحسيت ان يعني ان حاجات كتير قوي عمال يا رب اعمل لي دي واعمل لي دي واعمل لي دي وكفيني دي و- و- وده وال... و... فلما فقت كده قلت له يا رب ماليش غيرك اما توسع في خيرك ما تحوجنيش لغيرك ه- هقول يمين ما انا عندي المشاكل دي كلها المشكله دي ودي ودي ودي وقعدت اعد يجي 15 مش 15 15 17 39 48 95 بعدهم واحده واحده يا رب و- وكذا وكذا ودي ودي ودي, ودي. والاخر لقيت شكلي وح... شكلي وحش ف هي دي العاجز عاجز انك انت تقدر تعمل حاجه عاجز فتبقى بين ايدين ربنا كده منطرح الحاله ايه انطراح منطرح على باب الملك يا سيدي هذا المذنب بين يديك هذه ناصية هذه ناصيتي الخاطئة المذنبة إن شئت سحقتها غير أن عافيتك هي أوسع لي اللهم عاملنا بالإحسان العاجز عن جميع وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبامره وهذا القسم الرابع ذل العاجز في قسمين عشان يبقوا خمسة ذل في أن يجلب له ما ينفعه وذل في أن يدفع عنه ما يضره يبقى دي خمس أنواع من الذل ذل المحب ها؟ وذل المملوك وذل العاجز وذل الجاني ذل بالله عليك انا بسالك بالله عليك وجاوبني يا عم طلعت لو اجتمعت في قلب عبد هذه الخمسه يفضل في قلبه ذل الحد مستحيل عشان كده الناس اللي بتذل النهارده وانا لسه كنت بقول ما تذلوش للعوام لانهم ط- طغوا وتطاولوا فتعامل بعزه اللي بيذل للي خايف منه ده ن- ده دليل نقص الذل لله في قلبه لو انه كمل ذلك لله لما استطعت أن تذل لأحد غيره هذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه إذا شاهدت ذلك شاهدت عز ربك هي دي إذا شاهدت ذلك شاهدت عز ربك وعظمته وجلاله كان قليل أعماله كثيرا عند الله وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطي وحاديها ويعطي القوس باريها اللي مش فاهم الكلام ده ولا يعرف يعمله ش- ش- على جنب مالكش دعوه بينا خليك في حالك فللكثافه اقوام لها خلقوا وللمحبه اكباد واجفان ثلاثه الزهد الزهد هو زهدك في نفسك إن الإنسان قد يزهد في الحرام اللهم إنا نعوذ بك من الحرام اللهم لا ترزقنا إلا من حلال ولا تبارك لنا إلا في الحلال واكفنا شر الحرام وأهله إنسان قد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبح ثمرته يسهل عليه الزهد في الحرام الحرام مش ها... أنا ماليش دعوة بالحرام ابعد عني الحرام يا عم لو ذرة حرام مش عايزه حماية لدينه وصيانة لإيمانه مش عايز حرام يا رب اصرف عنا الحرام وبغض إلينا الحرام إيثارا للذة والنعيم على العذاب أنا فتى من مشاركة الفساق والفجرة حمية من أن يستسلم لعدوه بخاف من الحرام أحسن الحرام يفسد الحلال جمع الحرام على الحلال لي ليكسره دخل الحرام على الحلال فبعثره فالحرام بيضيع الحلال فممكن الواحد يزهد في الحرام وممكن الإنسان يزهد في فضول المباحات والمكروهات ليه؟ لأن إيثار الم- المكروهات والمباحات بيفوت عليه علو الدرجة في الجنة برضه ممكن يسهل عليه الزهد في الدنيا والفلوس بمعرفته ما وراءها أما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين عشان تعبد ربنا لازم تزهد في نفسك الزهد في النفس حاجتين الأولانية أن تميتها من زمان لنا شريطين اسمهم خمس طلقات من مدفع العبودية حد سمع عنه قبل كده؟ طب الحمد لله في ناس سمعوا عنه قلت لازم تقتل نفسك الأمارة بالسوء تقتلها تتخلص منها وإلا طول ما هي معاك ما انتش نافع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إذا بعتها تبقى إيه مش معاك مش معاك واذا فضلت معاك يبقى لسه ربنا ما اشتركش طب ازاي اذا انا بعت نفسي لربنا يبقى ليس لها عندك من القدر شيء لما يجي واحد يشتمني يشتم شخصي ده فلان ده كذا طب ما هي مش بتاعتي دي بتاعت مين ربنا خلاص ربنا يدافع عنها بتاعته انا بع- انا بايعها مش ملكي فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها قد سبلت عرضها ليوم فقرها فهي اهون عليك من ان تنتصر لها او تنتقم لها او تجيبها اذا دعتك او تكرمها اذا عصتك او تغضب لها اذا ذمت بل هي عندك أخس مما قيل فيها أو ترفهها عما فيه حظك وس- وفلاحك وإن كان صعبا عليها هو ده معنى إنك تزهد فيها زي بقول لك كده واحد بيقول لك أنا تعبان اليومين دول مش جاي نوم طب مش جاي لك نوم ما تقوم تصلي طب ما أنا عايز أنام طب ما تنام مش جاي لي نوم صلي طب ما انا لو فضلت على كده ها طب لما تقع نام لكن قاعد يتحايل على نفسه ويقاوم عشان قال هو ده عبد نفسه هذه العقبه الزهد في النفس وهذا الزهد هو اول نقده من مهر المحبه اذا كنت بتحب ربنا يبقى اول دفعه انك انت تديله نفسك دي اول دفعه ما اديتوش نفسك يبقى انت مش محب الثاني احنا قلنا نوعين النوع الاولاني انه يميتها ملهاش قيمه عنده الثاني ان يبذلها للمحبوب جمله بحيث لا يبقى منها شيء بل تكون عنده مثل رجل يحب رجلا فطلب منه المحب شيئا خسيسا يعني انت بتحب حد وجه قال لك اديني خمسين قرش تقول له ايه عشرة جنيه خمسين قرش ليه هو ده ربنا طلب منك نفسك واحنا قلنا الاولانيه ان نفسك ايه ملهاش قيمه تقول له لا هي دي الزهد فيها انك تسلم المبيع اذا ما سلمتوش يتلف في يديك وطول ما انت بتقول انا واريد واشتهي واتمنى واحب واكره يبقى نفسك معاك يوم ما تتخلص من نفسك يبقى ساعتها هتبقى مع ربنا جل جلاله آه. أربعة طهارة القلب اللهم طهر قلوبنا احنا قلنا نمر واحد ايه الخلاص واثنين الذل وثلاثة الزهد أربعة الطهارة خليك راجل نظيف ازاي تحصل طهارة للقلب اولا يجب ان تعلم ان القلب يتلوث يتوسخ قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لان يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا قيح شوف القلوب بتتوسخ ازاي يبقى قلبه مقيح متسخ ابن القيم بيقول ايه اذا كان التلوث بالاعراض الاعراض اللي هي ايه العربيه والشقه والبيت والجنينه والفلوس واللبس والاكل والثلاجه والبوتاجاز والتكييف والسجاده والنجفه اذا كان كده دي اسمها الايه اعراض اذا كان التلوث بالاعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها الى بلد محبوبها فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله وذاق طعم المحبة وآنس نور المعرفة له أعراض دقيقة حالية تقيد قلبه صلى الله عليه وسلم طب بالله عليكم اللي ما صلاش على النبي يصلي على النبي واللي صلى على النبي يزيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما تزهقوا من كتر الصلاة على النبي أظن ده أقل درس صليته فيه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا إخوة احنا قلنا الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق قطع العلائق فسرناها ببساطة انتوا عارفين في حاجة اسمها الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية ان لو حذفت الورقة دي من فوق تنزل تحت تاني كل ما تحذفها فوق خالص تنزل تحت تاني ليه الأرض بت ايه بتشدها لتحت الأرض بتشدها لتحت طيب ازاي ما تنزلش الأرض تاني ان يبقى في قوة دفع قوية قوي لحد ما تطلع تخرج من الجاذبية الأرضية ساعة ما تخرج من الجاذبية الأرضية خلاص تسبح في الفضاء الخارجي انتوا فاهمين النظرية دي عشان كده السو- الصاروخ بيعمل ايه حاطين على راسه قمر صناعي والصاروخ ده بقوة الدفع ال- يطلع فوق لحد ما يخرج من الغلاف الجوي يخرج من الجاذبية الأرضية ويسيبه بقى يسبح في الفضاء يلف حوالين الأرض فنفس الشيء انت متكتف بالارض بالسفليات فعشان تقدر تطوف في العلويات لازم يبقى عندك قوة دفع بحيث تقطع كل الجواذب الأرضية تتقطع كل التعلقات الفانية بحيث ان انت تقدر تخرج من هذه التعلقات اللي هي ايه قطع العلائق انت متعلق ببيتك وبعربيتك وبمراتك وبعيالك وبشغلك وبفلوسك وبصحتك وبشهواتك وبامالك وبرغباتك و... متع... كل ده مكتفك مش هينفع توصل الا لما تقطع كل العلائق دي تتقطع تتقطع لان زي ما بقول كده بتشد نشد نشد وهي العلائق دي بتعمل ايه؟ بتنط معاك وتشدك لتحت وانت تشد لفوق وتشدك لتحت وانت تشد لفوق لحد ما تتقطع خلاص تنطلق بعدها التلوث بالاعراض قيد يقيد القلوب كتاف مش بتشتكي انت كتير تقول انا نفسي اقوم بالليل بس انا عندي شغل من الفجر وبرجع من الشغل مهدود آه آه آه متكتف بالشغل واقول له سيب الشغل يقول لي وانت هتوكلني لا اشتغل اشتغل اوعى تسيب الشغل الشاهد هنا ايه الناس اللي هم الناس اللي مغطيين الهدف من هذه المدرسة صناعة الشخصية النساكة المتألهة بعلم الناس اللي قلوبهم باشرها روح التأله وذاق طعم المحبة وآنس نور المعرفة حتى ده له أعراض دقيقة حالية تقيد قلبه صلى الله عليه وسلم انا عايز اقول بس ان انتوا إيه انا طولت وانتوا ز- تعبتوا من القعده ممكن تقلق يعني اقلب على الجنب التاني آه، مد رجلك زق اللي قدامك اعمل كده ماشي بس ايه اصبر عليا بقى لازم نخلص الموضوع ده الليله دي فا- ايوه ايوه اعمل كده اصبر شويه كمان آه، قلت لكم قبل كده ان الواحد اول ما يدخل طريق الالتزام ربنا بيدوقه حتة حب حتة أنس حتة سكينة حتة ربنا بيدوقه و- وضربنا فاكرين ضربنا المثال ان واحد دخل عند بقال فبيقول له انا عايز نص كيلو جبنه بيقول له ايه طب دوق دي ودوق دي ودوق دي بيدوقه بس بيدوقه على ايه؟ على طرف لسانه على سن السكينه مش كده؟ ولا بيديله كيلو يدوقه؟ آه. بيدوق الاول بس لو قال له اديني كيلو يقول له آه، ادفع فنفس الشيء هنا ربنا في اول الطريق اما تدخل اول الطريق بي ايه بيدوقك و- وانت بتقول انا كنت في الاول حاسس ان انا طاير آه ربنا يرحمك يا محمود محمود اخويا الله يرحمه
الله عليك كان شغال في التلفزيون المصري كان شغال خبير مونتاج وبعدين فقلنا نجتهد عليه يا ابني توب والشغلانه دي حرام فربنا اكرمه وتاب الكلام ده من زمان يعني فلما تاب وراح معايا اول عمره والله ربنا شهيد بيني وبينكم يعلم ان هو قال الكلمه دي بالحرف راح معايا اول عمره واول و- وقت ساب ده- لحيته كده ورحنا عمره مع بعض واحنا في مكه قال لي انا حاسس بحاجه جميله قوي قوي قوي قوي قوي جوايا بس كل خوفي لا تروح حاسس بحاجه جميله جوايا وخايف لا تروح هو الاحساس ده صح هو كده وصفه صح الانسان في اول الطريق بيبقى حاسس بايه آه، حاجه جميله جواه وخايف لا تروح بتروح لازم تروح لان انت اصلا ما دفاتش ده انت واخدها بس ايه تشويق عشان تدوق دوق دقت الانس اه طب يا رب انا عايز انس اشتغل اشتغل ونديك يا رب حبني انا عايز كنت حاسس في اول الالتزام ان انا طاير كده فين دي اشتغل ونديك هي دي بقى فهمت ولا لا ان في الاول خد وخد وخد وخد وخد دوق وبعدين لما تحس باشا قلبك روح التأله ودقت طعم المحبة وحسيت بالأنس بنور الملك جل جلاله بعدها تحصل أعراض دقيقة حالية يعني من الأحوال تقيد قلبه بعدها يحس إن هو اتكتف ان قلبه متكتف نفسي قلبي ده يفك طب نعمل ايه خليها المره الجايه بقى طب ادفع صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
خير خير معاك للصبح ان شاء الله صلي الفاتح
واحد نعمل ايه واحد الانتباه من الغفلة يعني ايه اتنين التركيز يعني ايه اليقظة دي نمرة ثلاثة أربعة يعني ايه زيادة الوعي يعني ايه برضو خمسة الحذر برضو يعني ايه ستة حصول الإحساس والشعور بالمراقبة يعني ايه سبعة إدراك الخطورة يعني ايه تمانية عدم الاستهانة ولا استسهال يعني ايه تسعة قهر النفس يعني ايه عشرة تعظيم الرب تاني مش قلت لك انت محتاج ورقه وقلم لازم العشرة دول لازم والعشرة دول زي درجات سلم بنطلع ايه واحدة واحدة مش هتنط لتعظيم ربنا لا لو ما فيهاش من الاول خالص التخلص من الغفلة عمرك ما تعظم ربنا قلنا الغفلة يعني ايه يا ابني في الظهر والعصر قلنا الغفلة يعني ايه انه عايش بياكل ويشرب وينام ويروح الشغل ويرجع من الشغل ويتعامل مع مراته ويتعامل مع الناس دي اسمها الغفلة الله امال اللي مش في غفلة خايف ان كل دقيقة بتمر من عمره هيموت خايف اللي مش في غفلة اللي هي نمرة اتنين التركيز مركز ربنا شايفني دلوقتي ربنا سامعني دلوقتي ربنا معايا دلوقتي ربنا هيحاسبني على الكلمة دي ربنا هيحاسبني على النظرة دي ربنا هيعذبني على ال هو ده التركيز اليقظة انه يبقى صاحي ومصحصح ده صح وده غلط ده ينفع وده ما ينفعش ده يقرب وده يبعد ده يعلي ده ي... ده يكسب ده يخسر أربعة زيادة الوعي خمسة الحذر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واحذروا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ربنا بيقول لك احذرني ويحذركم الله نفسه بيقول لك ايه احذرني احذرني انت انت هتجيلي احذرني حذر خمسة ستة حضور الإحساس حصول الإحساس والشعور بالمراقبة زي ما قلنا برضو وأنا بتكلم دلوقتي أبقى حاسس حاسس إن ربنا سمعك دلوقتي حالا وانت بتسمعني تبقى حاسس ان ربنا شايف اللي في دماغك بترد عليا تقول ايه ورايك ايه في الكلام ده ده ربنا شايفه وعارفه وهيحاسبك عليه قول لي ما انا ما اتكلمتش هيحاسبني عليه ما احنا قلنا بقى امتحان القلوب انه يبتليك عشان يطلع اللي في قلبك في فرق بين عارف ان ربنا شايفني وحاسس ان ربنا شايفني في فرق بين دي ولا مفيش فرق كبير بين ان انا عارف ان ربنا سامعني وبين ان انا حاسس انا حاسس ان ربنا سامعني آه ستة سبعة إدراك الخطورة الخطورة إيه؟ أنت اسمك إيه يا أخي؟ تجديد النهاردة أه عدنان شوف يا شيخ عدنان سيدنا انس بيقول ايه انكم لتعملون في اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الكبائر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ان ان احدكم لا يقول الكلمه اسمعها منه في المجلس عشر مرات وهو لا يبالي كنا نعد من قالها على عهد رسول الله منافقا خالصا احيانا بتعمل انت حاجات كده و مش واخد بالك مستسهلها وهي حاجات ضخمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إدراك الخطورة خطورة إيه؟ خطورة إنك إنك بتتعامل مع ربنا مش قلنا التعامل مع ربنا خطر ولا ما قلناش كده؟ ودينا مثال ببساطة إنك لما تتعامل مع عسكري في الشارع غير ما تتعامل مع امين شرطه غير ما تتعامل مع ضابط غير ما تتعامل مع لواء غير ما تتعامل مع بتفرق بقى كل ما تطلع فوق تروح في داهيه ل- لكن مع ربنا جل جلاله شوف بقى ما تتعامل مع الملك يبقى المعامله محتاجه حساسيه بالغه انت مش حاسس بالخطوره دي واحد بيقول لي يعني اتكلم مع ربنا كده لا ما ينفعش تتكلم مع ربنا كده ده ربنا اللي بعدها ايه يا ابني تمانية تمانية عدم الاستهانة والاستسهال تسعة قهر النفس اتكلمنا عنها بما فيه الكفاية عشرة تعظيم الرب هندي مثال ونروح مثال واحد مثال واحد بس في كم صفحة ماشي مثال واحد بس مثال واحد عايز المثال ده أبين لك فيه خطر التعامل مع الناس أنا دخلت محل أشتري حاجة فاتجمع حواليا الشباب اللي شغالين في المحل انصحنا قلت لهم الله يكون في عونكم أخطر حاجة التعامل مع البشر أخطر حاجة في الدنيا شوفوا ربنا أكرمني أنا شخصيا إن أنا ما بتعاملش مع ناس وحشة أنا بتعامل في وسط آه، وسط نظيف وسط طيب الإخوة الملتزمين أنا بعتبر الإخوة الملتزمين دول أفضل ناس في العالم بحبكم والله بحبكم صدقا مش آه، مش كلام وانا شايف زي ما بقول لك كده شايف ان انتوا احسن ناس في الدنيا اسال الله ان يرزقنا واياكم الثبات على الحق والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار شوف وانا بتعامل مع البشر دول بقى انت بتتعامل في الوسط الجميل ده فاذا خرجت من الوسط الجميل ده وتعاملت مع ناس تانيه اخطر شيء علشان اقول لك بقى العشرة دولك اللي هي نعمل ايه القيود ازاي نتخلص من القيد ده انك تفضل مصحصح مصحصح ها مركز طول الوقت قول لي صعب جدا الواحد يفضل مركز طول الوقت بلاش بلاش ايه بس تتعامل مع البشر يا وانت بتتعامل مع البشر تبقى مركز يا اما بلاش عشان كده قلنا ان فضول المخالطه من سموم القلب من قيود القلب القاتله انك تخالط الناس تقابل ده زياده المعارف اقل ما ي- ما ما يقال في مخالطه الناس ان اظهار الشوق والمبالغه فيه لا يخلو عن كذب ده يقول لك قابلت عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن يعقوب ازيك وحشني هو وحشك كده اذا كانت فيها زياده تبقى كذاب وانا بقول له وحشني كالعاده ازيك وحشني كالعاده اتنين اظهار الشفقه والسؤال عن الاحوال بقولك كيف انت وكيف اهلك وانت قلبك فارغ من همومه هذا نفاق محض طب صلي صلي صلى الله عليه وسلم انا ا- ا- الكلام ده ممكن يكون في تشدد شويه بس انا هبين لك انت متكتف ليه ما تزعلش مني بقى قول لي يعني طب والواحد بقى ما هي محتاجه كده حاجه من اتنين يا تركز لما تقابل الناس يا بلاش قال سري السقطي لو دخل أخ لي فسويت لحيتي بدخوله لخشيت أن أكتب في جريدة المنافقين واحد دخل فأنا عملت كده أهلا وسهلا يا منافق فما بالك بقى انه يجي رايح الشغل يلبس ويتزوق ويتروق ويجي يصلي يجي ببيجامه النوم ايه رايك ايه رايك انه يجي يصلي الجمعه يروح بالترنج ويروح الشغل بالبدله وجرافته ايه رايك ايه رايك انك انت لما تكون رايح مكان هتقابل ناس كبار تقعد تسرح لحيتك تحط ريحه تظبط نفسك تروق نفسك وتقول ده دعوه عشان يقولوا ان احنا نضاف برضه يعني مم. وبعدين عند ربنا تسميه ايه ده يا اخي يا ابو ازرق؟ نفاق نفاق ان يبقى الفجر على خمسه وانت ظابط المنبه على سبعة على ميعاد الشغل فالشغل أهم عندك من ربنا تسميه إيه ده ده أكبر من الحاجات اللي هقولها لك دلوقتي اصبر اصبر عليا ده أنا هو- هوريك اللي لاتي كان الفضيل جالسا وحده في المسجد الحرام اللهم ارزقنا الحج والعمرة يسر لنا الحج والعمرة تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة جاء إليه أخ فقال الفضيل بن عياض قال ما جاء بك عايز ايه قال له المؤانسة يا أبا علي فقال هي بال... هي والله بالمواحشة أشبه هل تريد إلا أن تتزين لي وأتزين لك فإما أن تقوم عني أو أقوم عنك هنقعد نمثل على بعض زيك الحمد لله أخبارك إيه الحمد لله زي ما قلنا في الأولانية إن مفيش حضور قلب امال تقول له ازيك يا احمد عامل ايه اخبارك ايه صحتك عامله ايه والولاد عاملين ايه والشغل عامل ايه طيب حمل الحمد لله طب السلام عليكم ما استنيتش انه يجاوب يقول لك إجابة الأسئلة دي كلها إيه كل ده اسمه في الشرع نفاق نفاق دخل طاووس على الخليفة هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك بن مروان فقال كيف أنت يا هشام فغضب وقال له لما لم تخاطبني بأمير المؤمنين قال لأن جميع المسلمين لم يتفقوا على خلافتك فخشيت أن, أك- أن أكتب كذابا قال له هم كل الناس موافقين على خلافتك أقول لك يا أمير المؤمنين أنت مش أمير المؤمنين عند بعض الناس فعشان كده ما اقدرش اقول لك يا أمير المؤمنين ازيك يا واد يا هشام تقدر تحترز كده ولا بتدخل تقول له يا سعادة الباشا وحضرتك فمن أمكنه الاحتراز من توقير الظالم وتعظيم الفاسق وإكرام العاصي بالاحترام فليرضى بإثبات اسمه في جريدة المنافقين إذا أنتوا عندكم جورنال اسمه المنافقين ولا إيه؟ جريدة المنافقين صحيفة يعني مكتوب فيها أسماء المنافقين كان السلف يتلاقون ويحترزون في قولهم كيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت وكيف حالك وفي الجواب فكان سؤالهم عن أحوال الدين لا عن أحوال الدنيا قال حاتم الأصم لحامد اللفاف كيف أنت في نفسك قال سالم معافى جواب مشهور عند العرب كيف حالك يقول له سالم معافى يعني أنا سليم وفي عافية قال سالم معافى فكره حاتم جوابه وقال يا حاتم السلامة من وراء الصراط والعافية في الجنة لا أنت سالم ولا معافى يا كذاب السلامة وراء الصراط والعافية في الجنة كان يقال إلى- إذا قيل لعيسى عليه السلام كيف أصبحت قال أصبحت لا أملك تقديم ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحاذر وأصبحت مرتهنا بعملي والخير كله في يد غيري ولا فقير أفقر مني شوف الجواب كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحت قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نستوفي أرزاقنا وننتظر أجالنا كان أبو الدرداء إذا قيل له كيف أصبحت قال أصبحت بخير إن نجوت من النار سفيان الثوري إذا قيل له كيف أصبحت يقول أصبحت أشكر ذا إلى ذا وأذم ذا إلى ذا وأفر من ذا إلى ذا فمن أسوأ مني أويس القرني قيل له كيف أصبحت قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري أنه يصبح وإذا أصبح لا يدري أنه يمسي ده اللي أنا بقول لك عليه اسمه الإيه اليقظة التركيز الشعور بالمراقبة هضم النفس تعظيم الرب يبقى ده الصحيان ده أنا ب- ب- بديك مثال واحد فقط في كلمة إيه كيف أصبحت لو حد واحد قال لك إزيك كيف حالك اللي مركز بيقول ايه قيل لمالك بن دينار كيف اصبحت قال اصبحت في عمر ينقص وقلو و- وذنوب تزيد قيل لبعض الحكماء كيف اصبحت قال اصبحت لا ارضى حياتي لمماتي ولا ارضى نفسي لربي كيف اصبحت قال اصبحت اكل رزق ربي واطيع عدوه ابليس معلش الواد ده صاحبي اسمك ايه؟ احمد شوقي ايه احمد ربنا يهديك ما تمليش اسمك لا. يا عم احمد الله يكرمك لو حد قال لك اصبحت مش تتكسف تقول له كده اصبحت اكل رزق ربي واطيع عدوه ابليس تقدر تقولها ما تقدرش تقولها ليه لانك معتز بنفسك لكن هضم النفس يخليك تقول كيف اصبحت عاصي مش انا اقول لك كيف حالك مع الله تقول لي مقصر واقول لك كلمه مقصر دي كلمه المغرورين الصحيح انك تقول مذنب مذنب قيل لمحم- لمحمد بن واسع كيف اصبحت قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة قيل لحامد اللفاف كيف أصبحت قال أصبحت أشتهي عافية يوم إلى الليل قيل ألست في عافية ما أنت صحتك حلوة هي زي الفل قال العافية يوم لا أعصي الله فيه أصبح أصبحت بتمنى عافية يوم قيل لرجل كيف حالك قال كيف حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس وينطلق إلى ملك عدل بلا حجة قيل الحسان بن أبي سنان كيف حالك قال حال من يموت ثم يبعث ثم يحاسب قيل لابن سيرين كيف حالك قال ابن سيرين لرجل ابن سيرين محمد بن سيرين قال لرجل كيف حالك قال علي دين 500 دينار فدخل دار- داره وأخرج له ألف وقال خذ 500 اقض بها دينك و500 عد بها على نفسك وعيالك ولم يكن عند ابن سيرين غيرها فقال والله لا أسأل أحدا بعدك عن حاله تبت إلى الله وإنما حلف على ذلك لكي لا يكون سؤاله من غير اهتمام بأمره فيكون مرائيا منافقا ولما قال له علي 500 ما قالوش ربنا يسد عنك وإنما عنده ألف جوه طلعهم له كان سؤالهم عن أحوال الدين وعن أحوال القلب كان سؤالهم وكانت إجابتهم بالدين وبمراعاة الرب تجد كثير من الأسئلة إزيك عامل إيه والابتسامة ال- التمثيلية دي والقلوب لا تخلو عن ضغائن وأحقاد القلوب مملوءة بضغائن وأحقاد والألسنة لا تكف عن السؤال قال الحسن إنما كانوا يقولون السلام عليكم إذا سلمت والله القلوب كانوا الأول يقولوا إيه السلام عليكم القلوب سليمة أما الآن فكيف أصبحت عافاك الله كيف أنت أصلحك الله فإن أخذنا بقولهم كانت بدعة ولا كرامة فإن شاءوا غضبوا علينا وإن شاءوا لا وإنما قالوا ذلك لأن البداية بقولك كيف أصبحت بدعة ده كلام الحسن البصري أنا ما بقولش إنها بدعة ما تخافش قل له كيف أصبحت بس وأنت حاضر القلب أنك مهتم بحاله مع الله مهتم بحاله مع الله جل جلاله المقصود أن الالتقاء بالناس في غالب العادات لا يخلو من التصنع والرياء والنفاق وكل ذلك مذموم محظور فما الحل لكي تنال اليقظة والتركيز ويحصل في القلب تعظيم الله العزلة ألا تخالط الناس ما أمكنك تخالط الناس في الضرورات مضطر أما الأعداد وال... ستضيع نفسك وقلبك بقيت السؤال الأخير هل من منهج للوصول إلى هذه الدرجة يأتيكم منهج في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أحبكم في الله وأستودعكم الله أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل التفرق بعده معصوما